السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي وأحبتي كيف حال قلوبكم مع كتاب الله لو عقلتم الصورة من القرآن لتغيرت الصورة في الوجدان مرة أخرى لو عقلنا السورة بالسين من القرآن لتغيرت الصورة في الوجدان كيف نعيش بلا تأمل وبلا تدبر الليلة دي نتحدث بمشيئة الله تعالى عن الرحم في الحيوان ذكر الرحم في القرآن سواء في الحيوان أو في الإنسان مثلا يقول تعالى في سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال بالله عليك كثيرا ما قرأت هذه الآية لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى اسأل نفسك بقى اسألي نفسك الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تنقص الأرحام وما تزداد مش الازدياد عكس النقصان ليه سبحانه وتعالى ذكر لفظة تغيض القرآن بقى يفسر بالقرآن في سورة هود يتحدث سبحانه وتعالى عن قصة نوح لما كان في السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال بعد كم آية كده يقول سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء يبقى الغيض وهنا تغيض الأرحام شوف العلم الحديث وعلماء غير مسلمين يثبتوا أن الرحم قد يأكل الأجنة باختصار شديد واحدة حامل في اتنين سيدة حامل في اتنين والدكتور كشف بالسونار اللي لسه مكتشفينه من كام سنة شوف القرآن ده من 1400 سنة الدكتور قال مبروك في توأم وفي متابعة مع الحمل والكيسين كل شوية موجودين وكل حاجة تمام وفجأة تلد ولد واحد ايه اللي حصل هي ما سقطتش وما نزلش دم وما نزلش قطع ولا حصل اجهاض ولا اي حاجه ايه اللي حصل اللي حصل ان الكيس الثاني وهو جزء من الرحم اكل الجنين زي ما الارض تبتلع الماء كلمه غيض تغيض الارحام اي ما تاكله من الاجنه وتفسده فتشربه كما أو تمتصه كما تمتص الأرض الماء غاد الماء في الأرض أي غاب غار ذهب نضب شوفوا اللفظة قد إيه دقيقة أنا لو قعدت مع كل لفظة خاصة بالرحم مش هنخلص لكن عايزين نعرج بس تعالوا نلاحظ كده إن في علاقة باستمرار بين الرحم والأرض لأن إحنا أصلا اتخلقنا من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث سورة الحج فإنا خلقناكم من تراب أدي الأرض أهو ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء خدوا بالك يبقى تراب اللي هو في الأرض والرحم خدوا بالكم طيب أمن جعل الأرض قرارا يبقى الأرض قرار يعني مستقر لينا ويجي في سورة دي في سورة النمل سبحانه وتعالى في سورة المرسلات يقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين يبقى الرحم قرار لماء الرجل والأرض قرار للبني آدمين والحيوانات والدواب خدوا بالكم من العلاقة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أدي علاقة بين الأرض الغيض اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي من شوية تغيض الأرحام وغيض الماء في الأرض في علاقة بين الاثنين الفيلم اللي معانا النهاردة بيتكلم عن الأرحام سواء أرحام بشرية وهنجيب إزاي الولادة بتحصل ومراحل الولادة وتكوين الجنين بإذن الله تعالى والحيوانات بقى لأن ربنا ذكر أرحام الحيوان في القرآن في سورة الأنعام يقول تعالى من الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يبقى رحم البقرة والجاموس ورحم أنثى الجمل اللي هي الناقة وأشهر ناقة في التاريخ وأشهر رحم في التاريخ رحم ناقة صالح اللي كانت آية من آيات الله وقتلوها وهم اللي طلبوا تخرج من الصخرة دي ناقة وتكون كمان هتخلف تكون عليها المخاض فعلا نزلت الناقة وخلفت القاعود بتاعها وادتهم اللبن لكن امتدت الأيدي الأثيمة وانبعث أشقى هذه القبيلة اللي هو قدار بن سالف وقتلها طب نشوف الفيلم ونرجع لحضراتكم ونعرج بإذن الله تعالى أثناء الفيلم عن خلق الإنسان أو الحيوان في الرحم تفضلوا معانا أول حاجة إزاي الحيوانات المنوية بعد حدوث اللقاء بين الزوجين أعزكم الله بيبدأ رحلته في هذا الرحم اللي احنا شايفينه ده الرحم تخيلوا شوارع وأزقة وقنوات وجبال كأنك ماشي وسط جبال سبحان الملك مئات من الحيوانات المنوية بتمشي في الرحم سبحان الملك الجليل وتقابل في الآخر هي بويضة واحدة السؤال بقى اللي دايما يطرحه كثير من الناس طالما حيوان منوي واحد اللي هيخص بالبويضة اللي قدامنا دي ليه كل المليارات من الحيوانات المنوية قال لأن البويضة محاطة بغشاء تركيبه الهيالويورونيك أسيد حمض من الأحماض الكيميائية اللي ربنا خلقها ما يدوبش الحمض ده غير الإنزيم الإنزيم موجود في الجزء القمي من الرؤوس اللي انتوا شفتوها الصغيرة دي اهي ادي الحيوان المنوي اهو الراس اللي قدام دي هي اللي فيها المادة المذيبة لغشاء البويضة والمادة الوراثية اللي هينجح بقى ويخش جوه البويضة دي بعد تحلل هذا الهيالورونيك أسيد المادة الوراثية مع المادة الوراثية للمرأة الرجل مع المرأة والمادة الوراثية تعمل الجنين وتبدأ مرحلة انقسام الخلايا خلاص بقى بقى مشروع بقى يبدأ بني آدم صغير أو حتى حيوان أي كائن في الرحم العملية دي تخليق الكائنات في الرحم شوف ادي الكروموزومات او الصبغيات اللي هي بتشكل بقى نوع الكائن لو 46 كروموسوم يبقى ده انسان لو ما اعرفش حاجه و 68 يبقى ده حصان على حسب بقى نوع الكروموسومات وشكلها واحجامها يتحدد النوع شوف بدات بقى تبقى علقه يعني ايه علقه حته دم اي انسان كان كده يلتصق بالرحم عايز يتعلق سميت علقة عندنا صورة في القرآن أول ما نزل من القرآن صورة اقرأ أو صورة العلق عشان كده ربنا خاطبه وقال له كلا إن الإنسان ليطغى بتطغى أن رآه استغنى استغنيت ليه ده أنت كنت علقة صغيرة متعلقة بجدار الرحم استغنيت ليه عشان مجرد ان معاك شوية فلوس او معاك شوية صحة ده انت كنت علقة كان ممكن تقع أعزكم الله في مجرى الرحم بتاع أمك وتنزل ولا ليك أي ذكرى ثم من علقة المضغة أهو أدي المضغة ثم من المضغة يبدأ سبحانه وتعالى يخلق العظام والعجيب إن ربنا قال في سورة الحج مخلقة وغير مخلقة آه لأن في أغشية حوالين الجنين وفي سوائل في بحيرات من الدماء وشرايين كل ده ساعة الولادة هينزل في سورة نفاس ده غير مخلق لكن المخلق هو الجسم بتاعه نفسه راسه ورجليه اللي بتتكون قدام حضراتكم دي العمود الفقري اللي اتكلمنا عنه في حلقة العظام فخلقنا المضغة عظاما شوفوا الجنين بيتخلق ازاي فكسونا العظام لحما يبدأ يتعمل له بقى ايه ألم نجعل له عينين ادي العينين اهم ولسانا وشفتين شوف هو متعلق بحبل سري يتغذى من خلاله لو اتقطع الحبل السري ده الرحم ياكل الجنين تتحلل جوه ولا ليك اي ذكرى عشان كده قال تغيض الارحام يعني نقصت قد ايه من الاجنه كلت قد ايه من الاجنه كانوا ثلاثه بقوا واحد مثلا وما تزداد ده علمنا احنا بقى هينزل ولد تام هينزل بنت بنتين ولدين ولد وبنت ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم تسعة أشهر فقدرنا فنعم القادرون سبحان الملك ادي الجنين يبدأ ياخد براحه ومش متخيل أبدا إن هذا الرحم الواسع اللي هو فيه هيطلع منه إلى رحم أوسع ولذلك ربنا بيقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كيث مور اللي خد جايزة كبيرة على كتاب the development human development أو نمو الإنسان بيقول فعلا إن هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة يبقى ثلاث ظلمات زي ما ربنا ذكرهم في سورة الزمر شوف هنا بيوضح لك ازاي المبيض بيطلع البويضة وبتنزلها في قناة فالوب او الفالوبيان تيوب وبعدين بيجي لها الحيوانات المنوية اهي اهي شوف يجروا عليها ازاي ده تصوير من وجهة نظر اخرى شوف الحيوان ده ما ينفعش الا يتحرك الحركة دي يقول لك الحيوانات بتاعتي عرضها قليل الحيوانات بتاعتي التحليل بتاعي بيقول انها ما بتتحركش لازم ليها الديل ده اللي بيحركها وجزء يديها الطاقة عالم عجيب وبعد ما يتم التخصب الرحم يبدأ يزيد في الحجم يزيد يزيد يزيد ادي كلمة وما تزداد نبص نلاقي الكيس الثاني اللي الجنين مات فيه فاضي جايب لك هنا الحقن الايه المجهري البويضة في رحم الام يحقن بقى الايه يدخل الحرارة في رحم الام شوف بقى عشان يخصب البويضة يبقى ده الطبيعي اللي شفناه الجزء الأول وده بقى الصناعي التلقيح الصناعي بمعنى أصح الحقن المجهري للبويضة intra cytoplasmic injection لل ova أو البويضة بتاعة المرأة أو بتاعة أي كائن عشان الحيوانات المنوية تجري عليها زي ما قلت لكم انها محاطه بغشاء سميك متكون من ماده الهيالورونيك اسيد يتم اذابه هذا الغشاء السميك للبويضه عشان يبدا الحيوان المنوي اللي هيفوز بقى يخش ويبقى جنين وينفلق هذه الانقسامات للخلايا لغايه ما يبقى التوتيه او الموريولا ثم العلقه ثم المضغه ثم يبقى كائن حي وربنا سبحانه وتعالى يؤمر الملك ينفخ فيه الروح فيسأل الملك ربنا سبحانه وتعالى يا ربي أكتب شقي ولا سعيد يا ترى من أهل الجنة ولا من أهل النار ولذلك مفاتح الغيب خمسة كما أخبر النبي في مروان البخاري وغيره حديث أبي هريرة مفاتح الغيب خمسة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعني المطر ربنا يعلم فقط الوحيد اللي يعلم سبحانه وتعالى إمتى ينزل المطر مهما كان الجو ملبد وتتوقع نزول المطر ربنا وحده هو اللي يعلم نزول المطر ويعلم ما في الأرحام محدش بقى يجي بعقله البسيط ويقعد يقول لا احنا اخترعنا السونار ممكن نعرف ايه اللي في الارحام لا مش انت اللي تعرف وممكن تغلط المقصود اعمق من كده بكتير رزقه شقي ولا سعيد هيعيش قد ايه هياكل ايه هيشتغل ايه هيسكن فين هينزل ولا لا هنا ارحام الحيوان ده رحم البقر اعزكم الله وعايز اقول ان كل كوبايه لبن بنشربها او اطفالنا بيشربها بيشربوها م- كلنا مدينين باذن الله تعالى بعد ربنا سبحانه وتعالى بالفضل لهذا الرحم لان لولا الرحم ده حصل فيه اخصاب من قبل ذكر البقر اللي هو الطور مثلا ما كانش تحمل هذه البقرة وبالتالي تنزل لك في ذرعها اللبن لو عندك ألف بقرة من غير وجود ذكر واحد ما يجيبولكش أبدا اللبن لأنه مش هيحمله ادي التشريح بتاع الرحم بتاع البقرة خارجيا سادتنا الأفاضل في الولادة وفي التشريح بيوضحوا لنا المجرى التناسلي وانت داخل من الفتحة الخارجية للبقرة اهي الحيوان من ورا اهو لغايه لما تخش اهو ماسك المبيض اهو بيمسك المبيض بايده وده قرن الرحم اشوف فتح لك الرحم من جوه اهو ده الرحم ده اللي بيشيل العجل اللي بينزل لك العجل ده يكبر بقى يتسمن يبقى لحمه نقدر ناكلها او لو كان انثى تبقى بقره تانية تدينا لبن وتعيد الكره من جديد بيفتح لك الاغشيه اهو بتاعت الرحم وهنا جايب لك الجس ان انا بحط ايدي في الفتحه بتاعت الشرج للبقره او لانثى الحصان الى الفرس دي ليها وضعيه ودي ليها وضعيه في الحصان باجي ناحيه الشمال في البقره ناحيه اليمين وبحط ايدي عشان اجس اشوف البقره دي حامل في قد ايه هو كده ماسك القرن بتاع الرحم زي ما حضراتكم شايفين ادي ايده اهي الدكتور اللي حط ايده اه بيقيس اهو يا ترى الرحم فيه تكون بدايات تكون جنين ولا لا وبعدين يرجع لورا يشوف التاني القرن التاني ويمسك المبيض هل في تغيرات على المبيض تثبت لي ان تم اخصاب هذه البقرة بنجاح ولا ما حملتش طبعا في كذا نوع من التشخيص ممكن بالسونار ممكن بتحليل الدم ممكن بالاعراض الخارجيه على الحيوان نثبت ان الحيوان ده حامل لكن من ضمن ال- ال- الوسائل المضمونه والسهله بس عايزه خبره هي الجس او ال rectal palpation يلبس جوانتي ويفضي المستقيم من الفضلات ويحط ايده ويعتمد بقى على حساسيه صوابعه وايديه شوف خدوا بالكم وقت بيعدي وبالتالي او خرج يجي مثلا الاسبوعين اللي بعد كده يحط ايده مرة اخرى يلاقي بقى فيه تقل شوية عن الاسبوعين اللي فاتوا الرحمين القرنين بقوا مليانين اهم اهو في امتلاء اهو يحط ايده اهو اه اه كده يتاكد ان الحمل فعلا استقر وبدات البقره دي في طريقها ان حملها يتم بسلام شوف اطمأن تماما مش مجرد انها ممتلئة بأ- بأي سوائل صديدية لا ده ممتلئة بأنسجة للجنين الجديد وبعد كده يجي الأسبوعين التانيين دخلنا في أول شهر شوف بيكبر لك عامل لك تكبير للرحم من جوه شوف بقى بقى تقيل ازاي اهو دخل ايده مرة اخرى زي ما حضراتكم هتشوفوا فلقى الرحم نزل اكتر من تقله والجنين بيزيد دخل ايده الشهر اللي بعد كده لقى الرحم تقل اكتر كل ده عن طريق هو مش شايف بعينه ده احنا اللي بنصور ايديه لكن هو كل اعتماده على حساسية ايديه ويمكن نادرا لما الاقي جساس يكون شاطر حصيف ماهر بحيث انه يعرف لنا البقره او الفرس دي حامل في قد ايه بحيث ان احنا نهتم بقى بتغذيتها على حسب فتره الحمل اللي هي فيها شوف شوف بيمسك ازاي القرن بتاع الرحم اهو هنا زاد قوي قرن الرحم زاد جدا وصلنا مثلا للشهر الثالث هي مدة الحمل في البقر تسعة أشهر تسعة أشهر وعشر أيام ولسه كمان هنشوف بقى الشرايين برانش وفرع من شريان الأورطة نازل للرحم بفضل الله عشان يغذي هذا الجنين لأن حضراتكم عارفين إن الجنين إنسان أو حيوان بيتغذى بالثدييات عن طريق ال umbilical cord أو الحبل السري أهو شوف بيحط إيده لا بقى الرحم بقى زي البالونة كبيرة أهو كورة كبيرة أهو أجنة أهو جنين أهو كيس وبيحتوي العجل جواه أو الفرس المهر الصغير شوف شوف الشرايين اللي طلعت دي الأورطة مكتوبة أهو والإيلياك أرتري شوف ده برانشات وأفرع من الشريان الأورطة الكبير اللي في القلب طلع شريان كبير لغاية لما يوصل للرحم عشان يغذي هذا الشريان شوف هو هيمسكه برضه هيمسك الشريان خدوا بالكم اهو تكبير ال... شوف شوف الشريان بي... بيتحرك ازاي النبض شغال ازاي ده يدل ان في جنين هنا يقدر يعرف من خلال البالجنج ده او حركة الشريان والنبض ده ان هنا في جنين داخل هذه البقرة شوف بدأ الحمل يزيد أكتر وصلنا لأشهر متقدمة الشهر السادس أو السابع شوف بدأ الحمل الرحم ينزل تحت هو ربنا يعلم ما, ما في هذا الرحم هينزل ميت هينزل صاحي هينزل يعمل ايه بالظبط يا ترى العجل ده مين اللي هياكله يا ترى العجل ده هيبقى بقرة تدي لبن واللبن ده مين اللي هيشربه او العجل ده هنذبحه ونستفيد بلحمته خدوا بالكم جيش من البشر زي ما قلت لكم قبل كده لو قطعة لحمة قدامك اعرف انها جت عن طريق مربي دكتور جساس بتاع اعلاف حيوانات مزارع عشان يجيب لك قطعة اللحمة دي اللي قدامك او يجيب لك كوباية اللبن ليك او لاولادك شوف فين الرحم شوف الرحم ملى التجويف الايمن كله تبص على البقرة من ناحية اليمين تلاقي الحتة المثلثة دي اللي احنا بنشوفها ورا مليانة ولذلك ربنا أقسم بيها في سورة التكوير وإذا العشار عطلت البقرة دي بيسموها عشر عشر يعني إيه؟ يعني حامل خلاص وسميت عشر لأن اقتربت من 10 أشهر وإن كان تطلق أكتر على أنثى الجمل يعني النوق لأنها أنفس أموال العرب الناقة والجمل عشار هنا الدكتور في أحد الدول الأوروبية بيعلمنا إزاي بقى ماكيت دي بقرة ماكيت مش حقيقية إزاي نولد ربط رجلين العجل شوف العجل قدامك اهو وراسه اهي نازل وادي ودانه وادي ايديه لقدام طالما ظهر الرسغ خلاص يبقى الولاده دي طبيعيه يبدا بقى يشد بالراحه مع كل طلقه رحم تديها البقره هو بيشد عامل مكنه اهو ويشد ايه لتحت مهمه جدا دي انه يشد لتحت عشان خاطر ما يقطعش الرحم وكده نزل العجل بامان هنا كان بيشرح لنا ازاي الولاد ينزل بقى العجل نبدا نلعب في مناخيره وبقه ونشوف السوائل اللي احسن تخنقه ويقف في خلال ساعه يشرب اللبن هنا بقى الطبيعي طبيعي بقى مش ماكيت شوف رابط رجليه اللي قدام وادي راسه اهو نزل مع كل طلقه هي بتدي والراجل بيشد هي بتدي والراجل بيشد ادي الولاده في البقر او الجاموس رجل اهو مبروك ينزل بقى معاه ايه الحبل السري ايه اللي وقع على الارض بقى الميه اللي وقعت على الارض دي السائل الامنيوسي او ال amniotic fluid اللي كان بيحميه من اي ضربه شوف هنا اول حاجه تعملها بعد ما ولدت البقره تلحسه ال licking اللي هي بيسموها فتره ال critical period او الايه ال imprinting انها تتعرف عليه لا يمكن لو جبت لها عجل تاني ترضعه هي عرفت ابنها خلاص أول ما ينزل في ظرف يعني هي تعبانة فيه تسعة أشهر حمل والولادة كانت ممكن تكون صعبة لازم تعمل له لحس إما في منطقة فمه وأنفه أو في منطقة الشرج خلاص كده هي ارتاحت إنها البقرة اللي على الشمال دي اللي شمته لو بقى حاجة غريبة بتعمل ليكنج بنتعرف على ابنها العجل الأول وفي عجل تاني بينزل شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام أو الدكتور خال عليه بقى حاجة زي كده ولدها وما يعرفش إن في عجل تاني جوه أو حامل في توأم ودي من أصعب أنواع الولادات إن يكون عندها توينز أو توأم سبحان الله هو بيحاول يساعدها وطبعا لو زي ما بيقولوا الارض طش يعني انفجر الكيس ونزل الميه لو في ظرف ساعه ما نزلش العجل لازم نتدخل لان كده معناه في عسر ولاده شوف شويه بتتأنى ازاي بتتقاوي بتت... بتتألم ازاي عشان كده ربنا وصانا سبحانه وتعالى بالامهات حملته امه وهنا على وهن قلت لكم وهنا دي معناه ايه في حلقه سابقه ضعف كل ما الحمل بيزيد كل ما كانت بتتعب لغايه لما تنزله فسيولوجيا بالولاده وترضعه حولين كاملين شوف البقر حتى كله حواليها متاثر ليها انها مشكلتها مشكله ممكن يكون العجل الثاني ده ميت وفي الغالب عجل أو طفل أو مهر أي كائن بيموت داخل رحم أمه بيبقى ولادته أصعب لأن هو لو عايش بيعاني معاها ومع كل انقباضات رحم هو بيطلع معاها وبيساعدها إنما لو ميت بتبقى مشكلة لدرجة احنا ساعات بنلجأ إن احنا نقطع العجل داخل الرحم جواها لو مش قادر تنزله لأن لو جنين ميت تخيل جنين ميت جوه جسم ميت هيعمل لها التهابات رحم ويعمل لها مشاكل داخلية وممكن يأثر على حياتها عشان كده كتير قوي كنا نسمع الدكتور يقول انا اضطريت اضحي بالجنين عشان الام تعيش الكلام ده صحيح طبعا اهي البقره بقى لها اكتر من ساعتين وهي بتحاول تنزل العجل الثاني كتير قوي بقى من تقاليدنا في الريف أهل البلد كلهم يجوا واللي معاه خيشة يجيبها واللي معاه حبل يجيبه واللي معاه طبعا يخشنوها بقى ب إذا كان أي نشارة ولا أي تراب ولا قش الرز عشان يقعدوا يمسكوا العجل وشد معايا وشد معايا لغايه لما يشدوا وطبعا ساعات بتنتهي بمأساة إن يتم انقلاب الرحم او تقطيعه او تهتكه او تهتك المهبل الخارجي وبالتالي ده ياثر على الموسم الثاني اللي هتديه البقره دي مش هتديك موسم كويس لان كده الرحم اللي هو المصنع اللي بيعمل لك باذن الله العجول دي انت دمرته بقله خبرتك في الولاده وقله رعايتك ليها اثناء فتره الحمل شوف هي بتحاول طبعا الالم رهيب جدا رهيب مخاض المخاض ان الحق سبحانه وتعالى لما خاطب مريم قال لها وكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا قري عينا جايه من القر يعني البرد لان الانسان في لما بيكون دموع الفرح او نزل اهو نزل اهو بالمشيمه بتاعته بالسائل بتاعه نزل اهو في الغالب اهو ساعات بتجي لنا حاجه غريبه قوي ان البقره تولد من هنا وتاكل المشيمه من هنا وطبعا هي المشيمه عشان غنيه بالاملاح المعدنيه والفيتامينات مينرالز فهي بتكون بقى انت مقصر في تغذيتها ودكتور بيطري مش مش شاطر اثناء الحمل واثناء ما قبل الحمل انت مش مغذيها كويس فبتخليها تلجأ انها تاكل المشيمه دي وده سلوك مش طيب وسلوك مش طبيعي من بعض الابقار انها تاكل المشيمه بتاعة العجل بعد ما تولده بس وبينه وبينكم هو ده أرحم من إن المشيمة تحتبس لأن لو تم احتباس المشيمة داخلها وهي بتولد دي تعمل التهابات رهيبة في الرحم وتأثر على جودة الخصوبة في الموسم اللي بعد كده الحقيقة ان البقرة اللي قدامنا دي فريزيان وده نوع بيسموه الهولستين فريزيان نوع من سلالات الأبقار في حاجة اسمها السيمنتال اللي هي الصفراء قوي دي في حاجة اسمها الأنجس وفي طبعا ال- البقرة ال native بتاعتنا البقرة المصرية في سلالات عديدة بتختلف فيما بينها في فترة الحمل في يومين ثلاثة يعني مثلا على سبيل المثال الفريزيان دي 279 يوم يعني حوالي 9 اشهر و9 ايام البقر الجيرسي والبراهمة حوالي 293 يوم اعلى شويه الابقار العاديه بتاعتنا ممكن توصل ل 285 يوم ويمكن انا من ضمن آه، يعني تدبراتي في سوره البقره ان عدد اياتها 286 يوم وده مطابق لمتوسط الحمل مده الحمل في البقر 286 يوم والله اعلم طبعا دي حاله غريبه قوي بتحصل وبتبقى موجوده ومنتشره ان من كتر اللبن اللي هي كونته في الضرع عشان تدي جنينها الكالسيوم اتسحب منها والكالسيوم مهم جدا للعضلات وللاعصاب ولل nerve وللوظائف الحيويه للحيوان فبنلاقيها حصل لها حاجه اسمها milk fever او حمى اللبن او post parturient paresis فطبعا الدكتور مزرعه زي ما انتم شايفين جميله قوي كلها خضره يا ريت عندنا الكلام ده نهتم بالحيوانات كده الدكتور جالها على الفور بالعربية الشيك الجميلة نازل منها اهو ما قالوش انا مش فاضي او بعدين جه على طول لما لقى البقرة اللي ولدت حصل لها كده الشاولها بقى مالك ومش مالك الدكاترة البيطريين ما بيتكلموش زي اخواننا وحبايبنا الدكاتره البشريين يقعد يتكلم وياخد الهيستوري وكنت بتعاني من ايه وعندك ايه الحيوان ما بيتكلمش لازم الدكتور يكون شاطر يعرف على طول دي لسه والده آه يبقى ممكن يكون الميلك فيفر وطبعا بيجي لها اعراض عصبيه كل ما يقرب منها زي ما حضراتكم شايفين كل ما تعمل كده هيعمل حركه غريبه قوي الدكتور الشاطر ده هيجيب الوريد طبعا هو جاب الوريد في لحظه في لحظه مش في دكاتره عندنا ما بتجيبش الوريد تقعد ساعه تجيب الوريد عشان تدي ابره ده جاب الوريد الملك فين الوريد اللي تحت اللي وصل للضرع ووصل لها الجيركل الابيض اللي حضراتكم شايفينه ده في حاجه اسمها Cal D Mag Cal يعني كالسيوم وال D dextrose نوع من السكريات وال Mag المغنيسيوم يروح للقلب ويقوي القلب وضربات القلب Cal يعني كالسيوم مش عايز اقول لكم بمجرد ما يحط في الوريد الكالسيوم بتقوم مباشره بعد ما كانت نايمه سبع ثمان ساعات لدرجه ان احد اساتذتنا الاجلاء كان يقول لي انا لسه ما خرجتش الابره منها هتقوم مباشره طبعا هي مش بتقوم عشان العربيه جراها ده هو مجرد انه بيساعدها لكن هي هتقف على رجليها دلوقتي انت طبعا بقره 700 كيلو 600 كيلو 800 كيلو ما تعرفش توقفها بايدك انت بني ادم ضعيف لكن هي لازم تقف شعرت بالوقوف بقى ليه وبالقوه بسبب الحقنه اللي هو اداها لها دي شوف شوف الضرع بتاعها عامل ازاي تنزلك مثلا ما يقرب من 30 40 كيلو لبن في اليوم كل كيلو لبن فيه كالسيوم قد كده الكالسيوم ده كله بتاخد من سنانها ومن عظمها عشان كده بيقول اشفقوا بامهاتكم انت كجنين اتعملت من سنان امك ومن عظمها واللبن اللي بتشربه او شربته وانت ناسي اتعمل منها فلازم تراعي امها امك شوف بقى ناقه ناقه اهي الرحم الثاني اللي اتذكر في القرآن اهو رحم والراجل عمال يشد جمل جمل الجمل ده وحش عظيم لو غضب يهلك يموت شوف الناقة أول ما أشوف الناقة على طول بتذكر أشهر ناقة في التاريخ ناقة صالح عليه السلام طلبوا معجزة عايزين الصخرة دي كان اسمها الكاتبة الصخرة اسمها كده تخيل طلعت انت ابا عن جد شفت مثلا جبل المقطم ده جبل صخرة قالوا احنا عايزين الصخرة دي تطلع منها ناقة ومش ناقة عادية ناقة تخلف تطلع مخلفة فخرجت الصخرة انفجرت الصخرة وخرجت منها الناقة وطالع منها ابنها القاعود الصغير ده اشوف راسه طالعه ورجليه طبعا انا ما اعرفش ده عنده خبره وما عندوش خبره هو عمال يشد وخلاص هو لازم يكون الرجلين ليه وضع مع الراس مش اي شد وذاك هو تعبها وهو تعبان لازم تكون الراس حضنه الرجلين عشان يبقى الوضع صح وطبعا بقاله فتره عمال يشد اهو فربنا كرمه وخرج اهو الحمد لله خرج اهو ادي الجمل الصغير وادي الكيس بتاعه اللي كان ملفوف حواليه وادي المشيمه وادي اكياس الدم اللي كانت بتغذيه حواليه طول مده الحمل في الجمال حوالي 10 11 شهر طول ال- مده الحمل شوف بيعمل ايه بيشيل السوائل اللي في بقه عشان يتنفس اول حاجه وهذا الوحش العظيم الناقه الكبيره دي اول حاجه هتعملها انها هتلحس وتلعق بق ابنها اول حاجه تلقائي رباني اول حاجه هتعملها انها تلعق ابنها عشان تعمل حاجه اسمها ال imprinting او critical period اهم فتره عشان تعرف ان ده ابني يع- تعرفه من وسط ألف قعود أو ألف صغير للإبل تعرف إن ده ابنها من خلال هذا ال imprinting إنها تعرف ريحته أو آه، آه، السوائل بتاعته نرجع للرحم الله يعلم ما تحمل كل أنثى الحمل ده عبارة عن إيه ده ذكر ولا أنثى هيكمل ولا مش هيكمل كامل ولا غير كامل و... طيب معايا اتصال السلام عليكم الحاجة سناء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي ونفعنا بعلمكم الرفيع الله يكرمك فندم.
وسامحك الله وغفر لك وجع- و- وجعلك سامحا مسامحا وكنت اسما على مسمى آمين يا رب بسم الله بارك الله فقط فيك بس عايزة أقول حاجة واحدة بس اتفضلي عايزة أقول البصمة الإلهية واحدة في كل المخلوقات الأحياء منها والجمادات حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله نعم.
وحده لا شريك له نعم.
وجزاكم الله خيرا زينا وإياكم بارك الله فيك أقول بالله تعالى التوفيق الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام تنقص اتصال آخر السلام عليكم مهندس وبركاته.
ثابت السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم اتفضل
السلام ورحمة الله وبركاته دكتور سامح أهلا وسهلا يا فندم اتفضل مع حضرتك المهندس ثابت يا فندم أهلا وسهلا حبيبي اتفضل حبيبي اهلا بيك يا فندم يعني انا يعني شاكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه ديت الله اللي يكرمك حضرتك بتقدمها لنا في البرنامج الله يكرمك وربنا يزيدك علما ونورا ان شاء الله باذن امين يا الله رب انا وانت وكل السماء والحلقه دي من الحلقات الممتازه جدا وانا دايما بتابع سعادتك الله يكرمك حبيب قلبي تابعنا ان شاء الله في حلقات قويه باذن الله قادمه ان شاء الله واحنا بارك.
شاكرين جدا لسيادتك يا فندم الله يسعدك حبيب قلبي الله يسعدك حبيب مدام أدرية السلام عليكم اهلا الو ايوه السلام عليكم اهلا وسهلا ازيك يا دكتور سامح الحمد لله رب العالمين ازي حضرتك الحمد لله رب العالمين عامل ايه الحمد لله اتفضلي يا فندم نور ليكي سؤال الشاشه والله الله يكرمك يا فندم الله يخليك
ليكي سؤال ربنا يديك الصحه يا رب ال- ويخليك الله يسعدك الله يسعدك آه، بسال كده الحاجه البرنامج ده جميل قوي الله يكرمك ان شاء الله تابعوا حلقات ال- البرنامج يبقى في حاجات قويه يا باذن رب الله قدام يخليك الله طيب انقطع الاتصال طيب عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اسامه الله يكرمك حبيبي بارك الله فيك على اللي انت بتديه يا رب ربنا يبارك لنا فيك في عمرك وفيك بارك حبيبي ربنا يبارك فيك بالله عليك يا دكتور تدعي لي حاضر حاضر حاضر وانت كذلك السلام الصلاه عليكم يرحمك رحمه واسعه وقولوا بالله تعالى التوفيق وما تغيض الارحام وما تزداد شوف بقى الايه اللي بعديها شوف التطابق عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال ايه الغيب ال- الغيض اللي احنا قلنا عليه اتصال اخر السلام عليكم استاذ اشرف وعليكم السلام ورحمة الله وبارك- وبركاته يا دكتور ان حبيبي ازيك بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك وفي فيك يا رب امين يا رب العالمين بارك الله فيك.
ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن نعم فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم نعم ما شاء الله سبحان الخلاق العظيم ما شاء كيف يغفل الناس عن هذا الرب الكريم العظيم الخالق القدير نعم والله حل- الحلقة اللي انت عددتها دي يا دكتور وألقيت بسم الله ما شاء الله هذا توفيق من الله لك الله يكرمك.
واعلم والأمة تعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد في علاه سبحان الله.
قادر قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نعم.
خلق سبع سماوات سبع أراضين نعم.
هل يعجز عن خلق الإنسان أو البهيمة سبحان كلا الله والله كلا.
سبحان الخلاق العظيم بارك كيف الله.
يكفر الناس بالله كيف يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحان لقد الله.
جئتم شيئا إدا نعم.
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا نعم سبحان العاصي سبحان نعم.
الله كيف العاصي يعصي الله لماذا أيها العاصي لماذا أيها الكافر تكفر بالله سبحانه وتعالى وها هو ها هو الشاهد ها هو الدليل آيات معجزات نعم.
لا يقدر عليها إلا الله نعم.
ولا يفعلها إلا الله الواحد الديان حتى لو قيل أسأل الله أن يبارك فيك وفي آمين.
عمرك آمين.
وفي جميع آمين.
القائمين على هذا المنبر آمين.
النبوي المنبر الذي أضاء العالم كله بالعلم نعم.
الشرعي نعم.
وبالحكمة وباللين والرحمة أسأل الله أن يبارك فيك وفي آمين.
وفي جميع العاملين وأن يبارك في الرئيس وفي جميع الوزراء اللهم ول علينا من يعدل وخيارا يا رب آمين.
أسأل الله لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أقول بالله تعالى التوفيق عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الغيب والشهادة وكأنها تتناسب مع تغيض وتزداد زيادة إحنا عارفينها هينزل إنسان تام طب ما إحنا شايفينه دي الشهادة اللي إحنا شايفينها لكن الغيب بقى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إيه اللي جوه الرحم ده كان أصله إيه اتخلق في أنهي أسبوع في أنهي شهر مات إزاي الرحم كله ولا نزل سقط ولذلك طيب معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ ورحمة الله.
جمال السلام عليكم ازيك يا شيخ الحمد لله بارك الله فيك الله يكرمك حبيبي ونفعنا الله بعلمك آمين يا رب العالمين والله يا شيخ انا عايزك يعني تذكر الايه اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين نعم صدق الله العظيم يعني الانسان من بدايه الخلق وهو يعني معلن الحرب على الله سبحانه وتعالى نعم وشديد الخصومه لله نعم وبارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك أستاذ أحمد طيب نعلق على هذه الآية بعد الاتصال ده أستاذ أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي اشهد الله ان احبك في الله أحبك الذي أحبتني من أجلي والله يعني لا اجد كلاما اقوله الا ان اقول اسال الله ان يوفقك لما يحب ويرضى آمين يا رب أنا وأنت والسلام وانت والسلام.
تتحدث عن عالم الاجنه نعم تذكرت قول الله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم نعم حتى يتبين لهم انه الحق نعم اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد نعم وتذكرت بارك قول الله.
الله تعالى خلق الانسان من عجل نعم سأريكم آياتي فلا تستعجلون وتذكرت قول الله تعالى وقد خلقكم أطوارا فيقول بعض العلماء الأجنة أي بعد دراسة أن الجنين في أول أمره يشبه حيوان الخلية الواحدة نعم ثم يتقدم بيتقدم الحمل يأخذ شبه الحيوان ذا الخلايا المتعددة نعم ثم يتطور إلى تطور آخر- آخر إذا يأخذ شكل الحيوانات المائية ثم شكل الحيوانات الثديية ثم شكل الإنسان الذي يولد عليه فتح الله عليك يعني بتمنى من آه، يعني إخواني في قناة الرحمة أن, يتقد... أن يقدموا هذا البرنامج يعني أكثر من ذلك بحيث يعني إيه أنا والله أت- يعني أنتظرك من الثلاثاء إلى الثلاثاء الله يكرمك فبسألهم بالله يعني وأنا أحبهم جميعا في الله نعم أن أجعل هذا البرنامج بدر شوية حتى نستمع إليك ونتشوق إلى هذه الكلمات الطيبة ولا تحرمنا أبدا من موضعاتك الطيبة وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقول العمل وأن يثبت رئيسنا وأن يهيئ له البطانات الصالحة آمين يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول بالله تعالى التوفيق عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الغيب هنا بقى في غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل أنا ممكن دلوقتي أبقى مش عارف إيه اللي بيحصل بره الاستوديو ده غيب حاضر لكن في غيري عارف طب إيه اللي حصل إمبارح أنا معرفش إيه اللي حصل لكن في غيري عارف لكن بكرة مين اللي يعلمه ما يعلموش حد فكتير قوي من اللي بيفتن اللي بيروح للدجالين واللي بيخاوين الجن وغيره مش عايز اخش في هذا الموضوع يقول لك ده ده بيعرف هو ده عارف اسمي هو اسمك ده غيب اسمك مش غيب ولا بتشتغل فين ولا اصل انت جاي من آه، السيده زينب مثلا انت كنت راكب معاه اتوبيس وحصل كذا ده مش غيب يا ابني الغيب المقصود في الايه الغيب المستقبل يقدر يقول لك هيحصل لك ايه بكره لا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير طيب نرجع تاني لخطيرة لأحد علمائنا قبل ما نخش على الجزء الثاني من الفيلم خطيرة جميلة جدا عجبتني جدا وأنا بقراها فكر الرحم ده زي كوب م- ميه اهي بتعتبر قاروره قاروره يعني ايه سميت قاروره ليه لاستقرار الماء فيها كويس شوف النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيكلم انجشه حادي الابل وهو ماشي بالجمال واللي راكب على الجمال دي ستات فيقول له ايه رفقا ما قالوش بالنساء لا رفقا بالقوارير كتير من علمائنا قالوا لك قوارير لان النساء تنكسر زي القاروره ده مشاعرها ها من الغنى وال وال أو بمعنى صح الاناشيد وحركه الابل في تفسير تاني الخاطره بقى بتاعت العالم ده الجليل ده قال ان كل ست داخلها رحم والرحم قاروره تستقر فيها ماء الرجل فالحركه دي ممكن تعمل فقد للاجنه في اول مراحلها الأولى حركة الإبل شوف النبي رحمة للعالمين إزاي وده وارد لأن ربنا سبحانه وتعالى نفسه اللي سماه قرار ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وقال أيضا ونقر ونقر في الأرحام ما نشاء طيب ناخد الاتصال ده ونكمل س- السلام عليكم أستاذ عبد المحسن
ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور اخبارك الحمد لله اتفضل يا فندم والله يا دكتور انا مدرس علوم مستمتع جدا جدا بالحلقات اللي بتقدمها حضرتك الله يكرمك كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس اللي هو اتفضل ازاي بيتم تكوين التوائم في رحم الانثى الانسان حاضر التوائم بيتم تكوين إزاي؟
التوائم هل حاضر انقسام ميوزي انقسام ميتوزي بيتم لب- لبويضه واحده بس اه ولا بويضتين بي- بيخصبهم حيواني حيوانين منويين ممكن يعني كل كده حيوان منوي وممكن كده بيخصب بويضه ولا آه.
هي بويضه واحده وبيخصبها حيوان وبعد كده بتنقسم البويضه لاثنين أيوة حبيبي. ايوه حبيبي ممكن كده وممكن كده يعني في حاجه اسمها التوائم المتماثل اللي هو الفلقه اللي حضرتك قلت عليها بويضه واحده وبعد كده انقسمت وفي التوأم المتآخي يعني هما بويضتين وحيوانين منويين وكل واحد خاصه ببويضه وبقى كل الواحد كل واحد كيس منفصل ودي درسناها زمان في الاحياء واحنا طلبه فممكن كده وممكن كده ممكن تنفلق بويضه واحده ممكن بويضتين يخصصوا مع بعض عايز اعلق على الايه برضو اللي قالها اخويا جمال قلناها المره اللي فاتت واحنا بنتكلم عن العظام اللي هي اولم يروا ان خلقناهم النطفه اولم يرى الانسان ان خلقناهم النطفه نطفه نقطه نقطه مطر كده فاذا هو خصيم مبين يعني ما كانش ليه اي وزن شبه ميت معايا اتصال السلام عليكم وعليكم أمة السلام الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في حضرتك يا رب في قناة الله يكرمك الرحمة فندم.
الجميلة دي والله يعني قلب الواحد لما شاف كده يعني انفطر والله فكرنا فعلا بأيام ال- الولادة وكده يعني الله يكرمك وبالرغم من ذلك فسبحان الله يعني معلش أقول الآية دي نعم يعني سبحان الله شوف اولادنا وغالين علينا هم فلذات اجدادنا فعلا يعني أي شوف ربنا سبحانه بيقول يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا واخشوا يوما نعم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا سورة لقمان نعم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نعم فربنا سبحانه وتعالى يحسن ختامنا يا رب ونقول للناس كلها يا رب نرضى بقضاء ربنا ونحمد ربنا على اللي احنا فيه سبحانه وتعالى ويجعل نعم.
بلدنا امن يا رب آمين.
جزاك الله خير السلام عليكم جزانا وإياكم بارك الله فيك ف... فإذا هو خصيم مبين هو لما نسي خدوا بالكم بقى عشان ممكن نكون مسلمين وننسى لما نسي هو كان إيه بدأ يجادل ويناضل ويزعق ويصرخ ولذلك بصق النبي عليه الصلاة والسلام في يده الشريفة وقال قال الله عز وجل يا ابن آدم خلقتك من مثل هذه أن تعجزني أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه قذفة طيب معايا اتصال السلام عليكم أستاذ السلام عليكم محمد، ورحمة السلام الله عليكم.
وبركاته. الو أيوة حبيبي س- اتفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل حبيبي فضلك الله احييك يا سيدنا الشيخ واحيي يعني طاقم العمل بالبرنامج الله يكرمك حبيبي اتفضل يعني انا استاذن حضرتك ويعني آه، يبدو انا واجه حضرتك كله سماحه الله يكرمك.
وقبول آه، يعني آه، انا دائما وانا يعني ناشط آه، في حقوق الانسان نعم كنت اتمنى ان تتبنى هذه القناه الكريمه آه، قضايا آه، يعني آه، العداله الاجتماعيه وتكافؤ الفرص وتداول السلطه وانت تعلم حضرتك اني نعم.
كل قيادات الدوله حاليا كلها يعني نعم.
مراكز قوه نعم آه، و- و- و- و- وعداله التوزيع آه، ويعني آه، كنت اتمنى كل ده يعني موجود في برامجنا بس أنت تابعنا على القناة يعني انا اتمنى لاني انا ارى ان الامور تسير آه، خلاف ذلك ولازم يكون في تنوع في الشاشة عندنا يعني احنا بنقدم هذه البرامج الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والقانونية والعلمية يعني ما شاء الله القائمين على القناة آه، الشيخ محمد حسان أو بدأ ربنا يرضى عنه ويرفع قدره آه، آه، عمل خريطة كاملة سبحان- آه، ربنا طيب، يكرمه في يعني كتب أستأذنك.
متنوعة يعني استاذنك حضرتك نعم ي- يعني انا يعني انا يعني مراسل صحفي نعم.
و- ويعني اناشط انا آه، يعني في الساحل الشمالي عندي مثلا يعني 400 الف وحده مصيفيه الدوله تدعمها بالمياه والكهرباء نعم.
ولا تدفع مليمه للضرائب نعم.
يعني هذه نقطه النقطه الاخرى ان في ماده في الدستور- الدستور جاءت أي.
خاصه خاصه بالجمعيات والنقابات حضرتك يعني في العشر سنين الاخيره وانا عندي احصائيات وموثقه تقول ان ك- الجمعيات والنقابات والانديه استولت على حوالي 80% من مخصصات الدوله الخاصه بالتنميه أي.
بمعنى اراضي في الصحراء تسلم واراضي بجوار الترع وأرا- و- و- و- وعقارات واراضي فضاء وشاليهات نعم.
و- وللاسف هذا الباب الذي موجود حاليا في الدستور نعم.
كنت اتمنى ان تتناولوه لانه هو باب يعني ي- ي- يعض- يعني يوصل شاء الى الله.
جهنم وياكل حق الفقير والفقير والمسكين بالاضافه الله.
إلى إن- أيوة.
نكلم الأستاذ أنا بشكرك بشكرك شكر جزيل أستاذ محمد والزميل ملهم العيس هو عامل مجهود وأنا متابعه في الحكاية دي من فترة آه، آه، بيمشي في الحكاية دي وأنا بضم صوتي لصوتك آه، بطريقة من وجهة نظر أخرى وهو التنمية بقى قلنا نعم ونعم للدستور وعشان الاستقرار ماذا بعد نعم لابد من تكليف من قبل الوزارة لازم للعلماء تعالى يا وزير الزراعة كلف علماء زراعة وياخدوا شباب وعمر انا مش عايز اقول بالامر عشان ما تفهمش غلط لازم لازم التنميه تعالى يا بتاع الطب البيطري كلف الثروه الحيوانيه هو المسؤول عنها بتنميتها اهو عندنا حاجه اسمها embryo transfer نقل الاجنه عندنا التلقيح الصناعي عايزين نزود الثروه الحيوانيه عايزين بتوع الهندسه الوراثيه يشتغلوا في الزراعه احنا دوله زراعيه عايزين نشتغل نبدا نشتغل والعلم موجود والكوادر موجوده ورسائل الماجستير والدكتوراه موجوده مش عايز اقول التراب غطاها محدش بيستخدمها وتعبنا فيها سنين عايزين نطبق الكلام ده بقى فضل التطبيق تطبيق يعني ايه يعني الشعب والدوله حكومه لازم تنسيق بين الاثنين الشعب ما ينتظرش الحكومه والحكومه ما تنتظر الشعب يشتغل الاثنين مع بعض لازم التنسيق طيب آه نرجع تاني لكلامنا فهو لما نسي انه من نطفه عمل كده تتكبر تحسد تغضب عشان كده الفيلم ده مهم جدا انت كنت ايه وهتصير لايه زي الحلقه اللي فاتت لما احد الملوك الطريق كان ضيق فقابل عالم بس عالم عنده حكمة رباني لحم ينشدهم يقولوا كلمة الحق والإخلاص فقال له ألا تعرفني يعني المفروض الناس كلها وسعت لي وسعني أنت كمان قال له لا بل أعرفك جيدا أولك نطفة مذرة يعني أنت كنت نطفة في رحم أمك كان ممكن تسقط تقع ولا ليك لازمة وآخرك جيفة قذرة محدش يقدر أبدا يتحمل ريحة ميت بعد ثلاث أيام لا يمكن مهما كنت بتحبه ولو شفت منظره أنا بس ما حبيتش أعرض تحلل الجثث المرة اللي فاتت عشان تتحول إلى عظام ما حبيتش أعرضها عرضت لكم راس خنزير بنتحلل لكن تحلل الجثث يعني الواحد نفسه تعافه وحضراتكم يمكن تشوفوا مناظر دي مش ممكن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تمشي تحمل العذرة النهارده كنت في الفيوم كل ساعة ونص تبع شغلي كل ساعة ونص أخش عشان خاطر أعمل حمام كل ساعة ونص كل ساعتين محتاج الحمام أنا وكل زملائي اللي ماشيين معايا شغالين معايا الله يبقى احنا نمشي نحمل في المثانة البول ونحمل في المستقيم البراز أعزكم الله يبقى بتتكبر ليه لما الواحد يتأمل في نفسه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الحق تأمل في نفسك تأمل ليه بتتكبر بتتكبر على إيه أولك إيه آخرك إيه وإنت إيه لو اتحبس المحبس بتاع البول هتبقى مشكلة مشكلة كبيرة بولينا مخ جسمه كله حصله تسمم المخ وقف خلاص انتهت القصة عشان كده لازم ننشغل بآيات الله فنمشي خايفين إنما يخشى الله من عباده من هم العلماء الخشية يعني خوف عن علم العلماء سورة فاطر يعني اللي ما بيخافش ربنا وبيعصى معناه مش عالم كل ما هو خاشي لله فهو عالم وكل ما هو عالم ليس بالضرورة أن يكون خاشي بل هو مش عالم طالما ما خشاش طيب هل ذكر الأرحام في ألفاظ أخرى في القرآن آه طبعا قبل ما نشوف الجزء الثاني من الفيلم ذكر الأرحام بلفظ بطون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لم يقل من أرحام أمهاتكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة عشان يقول أنا عالم أنت خرجت من بطن أمك مش عالم يبقى عبر بالبطون آه طب وعبر سبحانه وتعالى بالقرار زي ما قلنا في قرار مكين ألم نخلقكم من ماء ما ينفع عنهم في قرار مكين طيب الرحم الذكر في مواضع كثيرة في القرآن في آيات عديدة رحم الحيوان ورحم الإنسان عالم تاني داخل الرحم إن شاء الله هنحضر لحضراتكم بإذن الله كل أنواع الولادات في الحيوانات المختلفة ونكمل بإذن الله الكلام ده في الحلقات القادمة عشان نتعرف على عظمة ربنا سبحانه وتعالى وما الفرق بين مدة الحمل في الحيوانات المختلفة وإيه السر المدة دي 10 ودي 11 شهر ودي 12 شهر أقل أكتر إيه الأمراض اللي بتنتاب الرحم إيه المشاكل اللي في الرحم اللي اتكلم عنها القرآن واتكلم عنها علماء مش مسلمين ودخلوا في الإسلام من خلال ذلك كل ده هنعرفه بإذن الله تعالى من خلال برنامجكم الحيوان في القرآن فانتظرونا والإعادة إن شاء الله الأربع صباحا من 8 ل 9 أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند